لما احنا نيجي دلوقتي نتكلم ان انا عشان اشتغل ببلاش فانا كده بقل بقى من آه، قيمه نفسي او ان انا آه، برخص نفسي او ايا كان المصطلح اللي انت عايز تستعمله طيب خلينا نسال نفسنا سؤال ايه اللي انا بقدمه ما هو ايه القيمه بقى اللي انا بقدمها لصاحب الشغل ده في الاول خالص هي قيمه ان انا ذاكرت كورس ودي قيمه يعني تكاد تكون لان احنا كلنا ممكن نذاكر كورس ايه ال- ايه بقى اللي انا هقدر اعمله على ارض الواقع الله اعلم ده في علم الغيب دي المخاطره اللي احنا اتكلمنا عليها فبالتالي انا مفيش انا م- ممكن نقول ان القيمه تقريبا صفريه بدات العجله تدور وبدات اطلع قيمه اطلب فلوس اهلا بيكم في خمسة business آه، الشغل ببلاش الشغل ببلاش معضله يعني آه، حيرت الملايين آه، اولا من ناحيه ال- ال- الشركات ان هو لا لو هو عمل internship او عمل تدريب او حاجه زي كده من غير مقابل مادي آه، هل هو بقى يبقى مستغل ومش عارف ايه ويستاهل كل اللي يجراله وكلنا نرجمه والكلام ده كله فده شق آه، والشق التاني طبعا من شق ال- الموظف او ال- الشخص اللي بيشتغل وبرضه يا جماعه علشان ااكد انا مش خبير في كل المجالات بس انا لما باجي بتكلم بتكلم بالذات على المجال بتاعنا اللي هو مجال ال digital marketing والمجالات الاخرى اللي ليها علاقه بال... بال... بال... اللي انت تقدر تشتغلها اونلاين يعني ف هنا إيه- إيه- انا ع- أنا عامل الحلقه دي ليه اصلا عشان في بوست يعني خلينا نقول بوستين مختلفين في اتنين groups آه، رد كنت رديت عليهم و... وكان في ناس كتير متفقه او او يعني حسيت ان هي هم استفادوا من ال... من ال replies دي فقلت احنا ممكن نعمل منها حلقه آه، اولا كان في حد بيسال على فكره اللي هو آه، ان هو يشتغل ببلاش في الاول او هل هو ي- يقدم شغله كده مجاني ولا لا وفي حاجه آه، يعني كان بوست آه، مضحك تاني الصراحه حد منزل تدريب شركه يعني منزله تدريب آه وبعدين الناس اكتشفت ان هم هيدفعوا فلوس يعني يعني لا ده مش بقى يعني ده خد مرحله بعد البلاش يعني اللي هو مش مش اللي هو هيديله حاجه رمزيه للمواصلات ولا مش عارف ايه وكده ومش ان هو هي هيشغله ببلاش لا ده هياخد منه فلوس اصلا علشان يشتغل عنده او هو ده اللي الناس كانت شايفاه ف كان في طبعا بقى في ال- في ال comments يعني آه، يعني الناس بقى إيه ازاي ومش عارف ايه وانا هاجي اشتغل عندك و- طبيعي يعني فانا عندي وجهه نظر في ال- في الموضوع ده واتكلمت برضو يمكن عن آه، جزء من اللي انا عايز اتكلم فيه النهارده في حلقه غالبا رقم اتنين او تلاته هتلاقوها في اول برضو حلقات البودكاست خالص آه، وانا بتكلم على ازاي ان انت تبدا تبقى freelancer او ازاي تتعلم يعني ال- المجال ال digital marketing آه، انا من يعني خليني اقولها كده صراحه وبشكل مباشر انا من آه، مؤيدي آه، آه، فكره الشغل ببلاش بس ازاي وامتى و- و- و- و- و- واوقف امتى لازم يبقى له الموضوع يعني في فن كده وفي حدود فيعني ده اللي هندردش فيه اكتر آه، الحلقه دي ان شاء الله لو اول مره بتسمع وبتتفرج على البودكاست فانا اسمي يوسف العقاري استشاري نمو رقمي او digital growth consultant بساعد الشركات ان هي آه، تكبر وتبيع اكتر اونلاين عن طريق البودكاست المجاني اللي حضرتك بتسمعه دلوقتي حالا وعن طريق ال- الاستشارات المدفوعه للشركات اللي بتعدي ميزانيتها 10000 دولار آه، شهريا كمان بحاول ان انا آه، اشارك بعض ال- التجارب الحياتيه زي الحلقه اللي احنا فيها دي آه، سواء عن تنظيم الوقت او اداره ال team حاجات فعلا انا مريت بيها مش مجرد theory او نظريه لعل وعسى ال- المعلومات دي تساعد حضراتكم في آه، مجال تنميه الذات او تطوير الذات أم، لو بتسمعنا آه، او لو بتتفرج علينا من خلال يوتيوب ما تنساش تعمل subscribe عشان احنا لسه بنحاول ن- نكبر ال ال ال channel واحنا لسه في الاول ولو بتسمعنا من خلال Apple Podcast يا ريت تعمل review او rating على Apple Podcast احنا برضو دلوقتي بقينا موجودين على منصات السوشيال ميديا تقريبا كلها موجودين على الانستجرام آه، على آه، تيك توك هتلاقي ال links في ال في ال في ال description موجودين على فيسبوك وانستجرام وتيك توك وتقريبا كل المنصات فلو انت موجود على اي من المنصات دي يا ريت تعمل لنا follow طيب انت في الاول خالص كشخص عندك صفر خبره في المجال وانا قلت الكلام ده كذا مره سواء في comments او في في حلقات تانية يعني آه، الخطوه الاولى ان انت تتعلم والخطوه التانية ان انت تثبت ال- ال- ال- اللي انت اتعلمته ده طيب تثبت اللي انت اتعلمته ده ازاي في حاجه اسمها آه، ان انت لما تيجي تشتغل مع حد انت بتطلب من الشخص ده ان هو يثق فيك يعني هو بي- الشخص ده بياخد risk او بياخد مخاطره معينه يعني ايه يعني انا دلوقتي لسه واخد كورس متعلم digital marketing جديد جميل رحت ان انا اشتغل freelance خلينا من- من- مش هقول نقدم على شغلانه انا رحت اشتغل freelance آه، الشخص اللي قدامي طبيعي بيسالني طب ايه خبرتك اشتغلت مع ايه قبل كده لا انا ما اشتغلتش اي حاجه بس انا خدت كورس digital marketing وفاهم في كذا وكذا وكذا وكذا طيب جميل جدا آه، بس انا هدفع مثلا كذا مبلغ قليل جدا او آه، تمام هشوف واقول لك وما يردش او كده ليه لان نسبه المخاطره عاليه ان هو يدفع وما يلاقيش نتائج ما هو انت ما عندكش track record ما عندكش history ما عندكش portfolio ما عندكش كل ال- الكلام الجميل ده طيب فانت لما بتبتدي في الاول عاده سيبك من بلاش يعني لو انت هتبتدي ك freelancer انت هتبتدي بفلوس قليله طبيعي ما انت ما عندكش خبره وده و... و... و... وده حاجه انت هتبقى متفق معايا غالبا فيها حتى لو انت ضد موضوع الشغل ببلاش حط الشغل على- ببلاش ده على جنب دلوقتي وخلينا نتكلم في الشغل بفلوس قليله اللي انت هتبقى متفق م- معايا فيه علشان انت لسه بتبتدي فانت بتطلب من الشخص ده ان هو ياخد ريسك عليك ان هو يدفع المبلغ ده حتى لو كان مبلغ بسيط وما يلاقيش حاجه آه، في المقابل طيب تعال نبص الناحيه التانية كل ال... هتلاقي ان ليه ليه ليه الشخص اللي عنده خبره واللي عنده بورتفوليو يعني كقاعده عامه مش هقول ان هي ساريه في كل حاجه في الدنيا بس كقاعده عامه غالبا هتلاقيه اغلى بيدفعك اكتر ليه ايوه عشان ده خ- خبير وفاهم وكده ايوه ليه برضه علشان المخاطره اقل هي في الاخر لعبه لعبه مخاطره انا دلوقتي كعميل لما هاجي اشتغل مع الشخص ده اللي عنده خبره آه، طويله جدا انا هو شفت شغل واتنين وتلاته وحاجات هو عملها قبل كده واشتغل في حاجات كبيره وحاجات صغيره فاهم فانا نسبه مخاطرتي قليله ليه نسبه مخاطرتي قليله علشان من اللي انا شايفه قدامي ومن شغله قبل كده نسبه ان هو يعني سوري في الكلمه يعك او يلبسني في الحيط مش كبيره ليه مش كبيره علشان انا شايف شغله قبل كده وخبرته و و و فمخاطره قليله غالبا هيبقى معناها فلوس كتير مخاطره عاليه غالبا لازم هتتعوض بفلوس قليله ده اللي بيحصل فاحنا متفقين غالبا هنبقى متفقين في المبدا ده تعال بقى نتكلم ليه حضرتك تشتغل ببلاش انا وجهه نظري واعترض وقول يوسف مش فاهم حاجه براحتك يعني هو في الاخر خد الكلام ده وارميه في البحر او طبقه دي يعني آه، قرارك انا وجهه نظري ان حضرتك لما تبقى لسه مبتدئ في المجال زي بتاعنا ولسه ما, ما عملتش ما عندكش حتى ولا جبت ولا عميل واحد اصعب حاجه اول عميل ده اول عميل واول عميلين وثلاثه واربعه بس اصعب حاجه في الدنيا اول عميل ده بيبقى صعب جدا لان هو ده بياخد اكبر مخاطره عليك فانا حتى لو انت بتقولي ايوه يا يوسف بس انا ممكن اشتغل له بفلوس قليله ايوه ما هو فلوس قليله هي برضه ستيل مخاطره وخلي بالك ما تحسبش مخاطرته ان هي الفلوس اللي هو بيدفعها بس ما هو بيخاطر برضه بوقته وبالشغل اللي هيطلع اللي هو هيضطر يعيده الوقت بقى اللي ضاع والمجهود والحاجات دي كلها ما هي دي برضه مخاطره المخاطره مش فلوس بس فانا في وجهه نظري ايه انا عايز اقلل المخاطره بتاعتك لان هي تكون تكاد تكون صفر كعميل ليه علشان انا عايز اخد الخطوه دي عايز اجيب اول عميل ده بسرعه عايز اجيب تاني عميل بسرعه عايز اجيب تالت عميل بسرعه فكل لما انا عملت ده اسرع كل ما انا زي ما كنا بنقول بقى في الاول كل ما انا بدات ان انا ابني خبره فقللت من عليك المخاطره العميل بقى اللي جاي واللي بعده واللي بعده واللي بعده فقدرت ان انا ارفع اسعاري ففي وجهه نظري انا كيوسف ان انا اشتغل ببلاش دي في الاول دي بتسرع ان انا اعمل فلوس كتير قدام بس ان انا اشتغل بفلوس قليله في الاول دي بتبطئ ان انا اعمل فلوس كتير يعني هو طبعا ده ده ده وجهه نظر انا وبرضه تحتمل الصواب او الخطا وممكن ما تتفقش معاها بس انا بشوف ودي كانت تجربتي يعني لو انت بدات من الصفر النهارده وعملت شويه شغل ببلاش هتلاقي ان انت واحد في اتنين في تلاته جبت اول العملاء بتوعك بسرعه فبالتالي قدرت ان انت ترفع اسعارك بسرعه فلو احنا خدنا الشخص ده وخدنا الشخص ده وادينا لده ست شهور وادينا لده ست شهور والاتنين بادئين من الصفر وده كان بيشتغل مع العملاء ببلاش وده كان بيشتغل مع العملاء بسعر قليل انا رهاني على ان ال... في اخر الست شهور او في اخر السنه او نتفق على اللي احنا عايزين نتفق عليه المده انا رهاني على ان اللي ابتدى ببلاش ده هيبقى بيدفع العملاء بتوعه او خلينا نقول عنده المقدره ان هو يدفع العملاء بتوعه بعد السنه او الست شهور اكتر من الشخص اللي ابتدى بفلوس قليله لانه غالبا لو هما الاثنين بيعملوا نفس المجهود وبي و- و- و- ويعني خل... خلينا نقول ان هما الاثنين نفس الحاجه في كل حاجه غالبا الشخص اللي ابتدى ببلاش ده هيكون دوره ال- ال- ال- العملاء بتاعته دي جريت اسرع وبنى portfolio اسرع وعمل كل حاجه اسرع فبالتالي عمل فلوس اكتر اسرع برضه ف دي دي انا شايف ان هي نقطه يعني مهمه جدا ناس كتير قوي يقول لك ايه ده يعني المبدا في في لا ده استغلال ما تسيبش حد يستقل بمجهودك ما تسيبش حد ي... يعمل ايوه مع- كلام ك- جميل كل حاجه بس امتى ازاي ال... ال... ال... ال- اللي يستقل بمجهودك ده او اللي يستقل بالقيمه اللي انت بتديها دي وانت بتتكلم في الاول ده كان جزء من الرد بتاعي برضو على فكره على ال- على الفيسبوك بوست ايه القيمه اللي حضرتك بتقدمها في الاول ما هو لما احنا نيجي دلوقتي نتكلم ان انا عشان اشتغل ببلاش فانا كده إيه، ب... ب... ما- يعني ما ب- بقل بقى من آه، قيمه نفسي او ان انا آه، ب- برخص نفسي او ايا كان المصطلح اللي انت عايز تستعمله طيب خلينا نسال نفسنا سؤال ايه اللي انا بقدمه ما هو ايه القيمه بقى اللي انا بقدمها لصاحب الشغل ده في الاول خالص هي قيمه ان انا ذاكرت كورس ودي قيمه يعني تكاد تكون لان احنا كلنا ممكن نذاكر كورس يعني ما- ما- ممكن انت كلنا ممكن نذاكر نفس الكورس ايه ال- ايه بقى اللي انا هقدر اعمله على ارض الواقع الله اعلم ده في علم الغيب دي المخاطره اللي احنا اتكلمنا عليها فبالتالي انا مفيش انا م- ممكن نقول ان القيمه تقريبا صفريه بدات العجله تدور وبدات اطلع قيمه اطلب فلوس وهنيجي بقى لنقطه انا عارف الناس كتير جدا بتتكلم فيها دلوقتي اللي هو ايوه بس في ناس مستغله ولو خد ب- شغل بف- ب- ببلاش عمره ما هيدفع لي عندي يعني رد جميل ان شاء الله للكلام ده كله بس يعني ايه خلينا يعني ايه نمشي كده خطوه خطوه فحضرتك اشتغلت في الاول آه، ببلاش ولازم تعرف امتى توقف وهنتكلم فيها برضو وبعد كده بدات ان انت ترفع الاسعار بتاعتك شويه شويه البورتفوليو بتاعك بيزيد خبرتك بتزيد بترفع الاسعار بتاعتك وبعد كده في level معين انت اصلا الموضوع بيبقى العكس ان انت عاده يعني ما شاء الله هيبقى غالبا الضغط عليك عالي فهتبدا ان انت مش بس ترفع الاسعار لا هتبدا ان انت تكون آم، خلينا نقول مرن بشكل آه، اقل او strict كده او اللي هو لا انت بتنقي بقى لا انا مش عايز اشتغل مع ده آم، عايز اشتغل مع ده آه، ده في chemistry كده بينا ولما اتكلمت مع العميل ده حسيت ان الدنيا هتمشي ده مش قوي ما حسيتوش وهكذا فهتبدا ان انت توصل ال level ده وبرضو انا رهاني ان ال level ده توصل له اسرع لو بدات من الصفر بتقدم آه، شغل ببلاش عن ان انت آم، تحاول ان انت ت... لا ومن اول ثانيه بتحارب علشان لا انت لازم تديني فلوس المفتاح في وجهه نظري لو انت لسه بتبتدي make an irresistible offer ادي للعميل اوفر او عرض ما يقدرش يرفضه العرض الوحيد اللي يعني ممكن ما يترفضش ابدا هو العرض ان انا هعمل لك الشغل ببلاش اه بيوجع اه ايه مجهودي اه مش عارف ايه بس لو قدرت ان انت تعمله هو ده عرض لا يرفض وانت اتدفع لك في الاخر ما اتدفعلكش فلوس بس اتدفع لك ال portfolio اللي انت بتبنيه والخبره اللي انت خدتها اللي انت هتستعملها علشان تبدا تسرع سلم ال- ال- الفلوس اللي احنا كنا بنتكلم فيه فدي نقطه تعالوا بقى نتكلم يعني قبل ما اتكلم من وجهه نظر ال- الشركات يعني خلينا نتكلم برضو من وجهه نظر الشخص الموظف او ال freelancer او كده ولكن آه نرد بقى على فكره اللي هو ايه لا طب ما الشغل ببلاش ده هيفتح عليا بقى فتوحه وانا مش هعرف اوقفه و... وازاي ان انا آم، آه، بعد لما قلت لحد خد ال... ال- ال- الحاجه دي ببلاش ازاي اقول له هات فلوس وهكذا الموضوع ابسط من كده بكتير الشخص اللي انت اديته او العميل اللي انت بدات تشتغل معاه اديته ال- الخدمه المجانيه في الاول في اول الاتفاق خالص مش هتجيب انت سيره ان انا بص انا هشتغل للابد عندك ببلاش يعني ما ما فيش حد بيعمل كده ولكن هتحاول ان انت تربط الموضوع بنتيجه معينه milestone معين او time frame معين يعني ايه يعني بص انا مستعد اول شهر اول شهرين اول اسبوع على حسب بقى مجالك وانت بتعمل ايه ايا كان يعني يبقى مجاني 100% او انا مستعد لغايه ما اجيب لك النتيجه الفلانيه او لحد ما تقف على رجلك في الحته الفلانيه او لحد ما يعني يحصل الشيء الفلاني الموضوع مجانا 100% طب تعمل ايه منهم يعني مميزات وعيوب ملهاش قاعده ثابته يعني لو انت واثق من قدراتك ويعني و... و... ويعني حاسس ان انت لا دي انت حاجه انت هتقدر ت... تعملها فممكن بالنسبه للعميل بتبقى احلى كمان لما تديها له ببص انا انا هعمل لك كل حاجه ببلاش لغايه ما نوصل لدي فالعميل يحس ايه ده انا لغايه ما اوصل لدي اللي هي حته حلوه او حته لطيفه انا مش هدفع حاجه فده جميل جدا غير لما انت تيجي تقول له والله انا اول شهر ب... طب انا اول شهر ده ما انت ممكن ما تعملش اي حاجه او ما اشوفش اي نتائج او ما يحصلش اي حاجه وتيجي تقول لي يا باشا انا قلت لك اول شهر واول شهر خلص ف في يعني فكر فيهم هما ال- الحالتين ان انت ممكن تعمل يعني ممكن تعمل دي او ممكن تعمل دي على حسب انت مستريح ليه اكتر ممكن تجرب الاتنين تج- تعمل حاجه معينه مع عميل معين تعمل حاجه معينه مع عميل تاني طيب خلصنا الشهر او خلصنا ال milestone او وصلنا للحته ال- ال- اللي احنا اللي احنا قلنا بقى ان لا خلاص يعني نرجع بقى لنقطه امتى توقف انا اشتغلت ببلاش خلاص احنا اتفقنا ان لغايه ما يحصل حاجه معينه طيب ال concern بقى او السؤال بتاع ايوه يا يوسف بس انا لو اشتغلت معاه ببلاش عمره ما هيدفع لي بعد كده وهيقول لي آه لا انت ايه انت طمعت آه انا اللي عملتك حاجات بقى اللي هي بتاعت الافلام دي آه وده وارد انا مش بقول ان ده ده مش هيحصل ده وارد ان هو هيحصل ولكن ودي ولكن كبيره في حاجتين او يمكن ثلاثه كمان الحاجه الاولانيه ان حضرتك هتكون المفروض ان انت عملت له شغل حلو ووصلته لحته كويسه فهو مش هيبقى عايز يخسرك الا لو هو بقى يعني عميل غبي هو مش هيبقى عايز يخسرك فممكن يقولك ايه ده طب ماشي بس بدل ما تاخد مثلا الفلوس الفلانيه ممكن نبدا مع بعض بالفلوس الفلانيه ويبقى الموضوع فيه ايه يعني اخده وعطا شويه لو انت عملت شغل كويس وهو عميل سوي عاقل مش مش مجنون غالبا مش هيبقى عايزك ان انت تمشي ده آه رقم واحد رقم اتنين هتقولي لا لا لا لا ده كلام ورق و ده كلام ده مش مش ده الواقع خالص يا يوسف بتاع جميل برضه نرجع لنقطة لو حضرتك عملت شغل كويس هو كله مبني على ده ايه القيمة اللي انت قدمتها لو حضرتك عملت شغل كويس وهو قال لك لا يا باشا يا تكمل ببلاش معايا يا اما ما نشتغلش المفروض المفروض ان انت الدقيقة اللي انت هتبقى فيها بره هتعرف تلاقي شغل تاني ليه بقى لانك لما هتيجي تتكلم مع- مع العميل التاني بعدها هتقول له بص يا باشا ده اللي انا عملته مع العميل الاولاني و... وشوف شغلي طيب انت ما عملتش اي حاجه يبقى خلاص يبقى ما تقولوش بقى اصلا او انت حاسس ان انت ما فتوش في اي حاجه يبقى تفضل على قد ما تقدر شغال معاه ببلاش لغايه ما تعمل حاجه تخليه يا اما هو يوافق ان هو يدفع لك يا اما تقول له مع الف سلامه وهيبقى في الف واحد تاني غيره عايز ان هو يدفع لك لما يشوف شغلك مع الراجل ده فدي دي ال- دي الفورمولا فانت كده كده مش خسران انت لو تفكر فيها كده كده انت مش خسران حاجه لان في الحالتين انت الكسبان بس الموضوع كله مبني على قدرتك ان انت تقدم حاجه قدرتك ان انت تقدم حاجه بس فهو فكره العرض المجاني سهل عليك ان انت تجيب اول عميل ده سهل عليك ان انت تجرب بايدك سهل عليك ان انت تبدا تبني خبره فعلي- فعليه على الارض ايه اللي يحصل بعد كده بقى هي دي دي بتاعتك لو انت فضلت لا مش مش ناجح او مش عارف ت... ف ولا هو هيبقى عايز يكمل شغل معاك حتى لو ببلاش على فكره ولا غيره هيبقى هيبقى عايز يشتغل معاك بس ف دي النقطة دي ال ال ال الحاجة اللي أنا بنصح جدا إن أنا آه إن أنت لو بتبتدي تعمل آه ت- تمشي عليها. حاجة أخيرة قبل ما نتكلم في وجهة نظر الشركة تجربة شخصية ليا أنا. اليومين دول اليومين دول آه، بنقدم خدمه جديده ل- لعملاء بره مصر لعملاء اجانب انا بقالي فوق العشر سنين في المجال انتوا عارفين يعني آه، لسه يعني حتى وقت تصوير الحلقه دي لسه امبارح ده كان بيحصل ببعت للعملاء بتوعنا القدام وعملاء تانيين جداد بقول لهم انا بقدم الخدمه الفلانيه وما تشيلش هم حاجه الخدمه دي التجربه الاولى بتاعتك معانا مجانا وفي حاجه بقى انا عليا تكلفه عشان اقدم الخدمه دي يعني تكلفتي مش بس مجهودي انا عليا تكلفه اضافيه الادوات والحاجات اللي احنا بنستعملها علشان نقدم الخدمه دي فبالتالي انا مش انا مش صفر انا بال negative انا بالسالب يعني انا بديله الخدمه المجانيه دي وبطلع من جيبي قدامها يعني يا ري- يا ريتي بس يا ريته الموضوع مجهود بس او انا في فلوس بتطلع من جيبي قدامها كمان فانا حتى هنا بكلمك في حاجه بقالي 10 سنين في المجال وبقدم خدمه مجانيه وبطلع من جيبي علشان اقدم الخدمه المجانيه دي ليه ليه علشان انا جربت دي قبل كده وعارف هي بتعمل ايه هو لو خد الخدمه دي وعجبته فعلا هيبدا ان هو يقول لي اه لا طب تعالى ونتكلم وعايز وعايز ادفع وعايز اكمل طيب لو ما عجبتوش ماشي خلاص يبقى انا خدت free feedback برضو ما هو انا ليه ما عجبتكش ايه اللي احنا عملناه غلط فانا برضو الكسبان هاخد هحسن الخدمه دي وهعرف انا عملت ايه غلط وهحسن فيه علشان بعد كده اديله هو او ادي لغيره الخدمه مجانا تاني ولما تظبط هيبقى انا كده هيبقى انا كده وصلت لفكره ان هو مش مش هيبقى عايز يسيبني ف يا اما هو هيدفع يا اما غيره هيدفع فبس انا حبيت بس ادي المثال ده علشان ما حدش يقول آه يعني رغم ان ده مثال انا م- يعني مش بقول ان ان انت لو عندك نفس الخبره دي او كده برضو اشتغل ببلاش دي حاجه دي حاجه انا عندي قناعه بيها و و و- وعارف قوتها سواء انا عندي خبره 10 سنين او عندي خبره آه، سنه still بقدم حاجه تعتبر جديده يعني في مجالنا بس تعتبر جديده ما قدمتهاش قبل كده وما عنديش portfolio او ما عنديش case studies عليها فبالتالي انا عايز ابني الحته دي رغم ان انا ليا اسم وليا سمعه وليا و- و- وكل ده ف دي التجربه ودي النصيحه يعني تعمل بيها او لا دي طبعا حاجه ترجع لك طيب نيجي بقى ناحيه الشركات دلوقتي الشركه اللي بتقدم عشان ده يعني الشركه او المؤسسه او الشخص او ايا كان يعني آه، بيبقى فيه هجوم كبير جدا جدا جدا على فكره آه، ال- الحاجات اللي هي التدريب اللي هو مجاني ده او فكره بقى ده يعني اصعب بقى و- و- وانيل يعني ف- زي ما بنقول ان هو لا ده انت ده انت كمان هتاخد مني فلوس طب ازاي آه، وفي حاجه تانية بقى الشركات برضو اللي بتدي مرتبات متواضعه او بينزل مثلا job post ناس بقت بتخاف تكتب مرتبات في ال في ال في, ال في ال job post ذات نفسه او في ال- في الشغل في تفاصيل الشغل عشان من من السف ومن الحفلات اللي هتحصل ومن كل اللي هيحصل انا عندي بس يعني طبعا كام تعليق كده بالنسبه للشخص اللي بيقدم على الشغل وبالنسبه طبعا لصاحب الشركه اولا ف- كان في المثال اللي انا شفته على على فيسبوك ده آه، الشخص كان بيقول ان انا بقدم تدريب وب- والناس اكتشفت ان هو بياخد فلوس فبدا طبعا الكومنتات الدنيا تبوظ خالص وانا في وجهه نظري ان انت كنت من الاول خالص هو بدا يدافع ان هو يا جماعه ده احنا بنعلمكم من الصفر وبنديكوا تدريب آه، live على accounts حقيقيه بتعمل معرفش عليها اعلانات بايدك او بتعمل مش عارف ايه انا مش فاهم الناس اللي بتهاجم دي بتهاجم ليه ايوه ما هو حضر عشان هي الناس بتهاجم عشان حضرتك وصفت الموضوع توصيف خاطئ ما هو لو هو كده يعني لو انت هتعلم وبعد كده هتدرب وبتاع فاذا الموضوع بقى في صوره كورس فساعتها ممكن تقول يا جماعه انا بقدم الكورس الفلاني ومعاه بعدها تدريب عملي او كده بالفلوس الاعلانيه فهنا اختلفت في دماغ الناس ليه بقى لان مين هنا اللي بيقدم القيمه مين اللي بيقدم القيمه حضرتك و- ومفيش تقريبا قيمه تانية مقدمه من من من الشخص او expected او متوقع ان هو آه، يقدمها فبالتالي الشخص اه طالما انت اللي بتقدم له القيمه وهو ما بيقدمش قيمه قدامها فهيبقى willing او هيبقى ما عندوش مشكله ان هو يدفع لك فلوس مقابل الق- القيمه دي صح بس لما انت تيجي تقول آه تدريب وتعملها في شو في صوره جوب بوست او ت- او في صوره آه آم، يعني شغل ان احنا هنطلب منك شغل فبالتالي الناس بتروح دماغها ليه لا طب ما هو شغل يعني انت هتاخد مني حاجه هتاخد مني قيمه آه، فبالتالي ازاي انا اكون بديك قيمه وكمان ادفع فلوس عليها انت كده بتنصب عليا انت كده بتستهبل ف يعني انا انا شايف ان هي مس كوميونيكيشن بسيط او ف- فرق التوصيف كان ممكن يفرق كتير جدا في في في, في رؤيه الناس لحاجه زي كده من الناحيه التانية بقى آم، يعني الظاهره بتاعت ان اي شركه تنزل مرتب معين بفلوس معينه فالناس تهاجمها هجوم شديد جدا أم، انا انا انا معترض شويه الصراحه ف- على الموضوع ده لسبب أه، وحتى على فكره التدريب المجاني يعني حتى لو هو هياخد منك مثلا شغل أه، بس انت لسه مبتدئ نفس الحكايه اللي احنا كنا بنتكلم فيها في الاول خالص اسهب بدماغك يعني هل في استفاده ليك ك كبورتفوليو كخبره كالكلام ده كله خلاص اعتبر ان هو دي فلوسك هو ده اللي انت هيدفع لك آه، عليه هل هو ممكن يكون عنده عملاء كبار هو اسمه كبير في السوق خلاص هاخد التدريب المجاني هو في الاخر يا جماعه يعني ايه ما بحبش اكرر الكلمه دي كتير بس عرض وطلب يعني هي نظريه العرض والطلب البسيط supply and demand بسيط جدا راجل عارض عليك حاجه معينه تعالى هتشتغل الشغل الفلاني هتعمل الحاجات الفلانيه بس مش هديك فلوس فقبل ما ت- تسخن بقى قوي وتبدا تهاجم وازاي ومش عارف ايه وكده احسبها طيب انا ايه اللي انا طالع بيه من الموضوع ده هل انا مستفيد فعلا آه، ولا لا هل الموضوع ده هيساعدني اطلع السلم بتاع ان انا اطلب فلوس اكتر واكتر قدام زي ما كنا بنقول من شويه ولا لا لو اه فساعتها الحاجه اللي باينه من بره دي ان انا عايز اهاجمها واقطعها واقول ازاي وازاي وازاي ممكن اما افكر فيها بالراحه الاقي ان ايه ده ده هي دي فكره حلوه او دي حاجه ممكن تكون مفيده بالنسبه لي لفتره معينه وبعد كده انقل اطلع بقى على سلم آه، ان انا اطلب فلوس ف هنا مهمه جدا فقبل ما انا أب- ابدا اهاجم وازاي تدريب ومش عارف ايه اشوف هل ده بيدي قيمه ليه يعني قيمه ليا ممكن اخدها اقدم آه، ولا لا حاجه بقى جانبيه ملهاش اي علاقه بحاجه بس رايي شخصي وبرضه ارميه في البحر يا سيدي لو مش عاجبك آه، اللي اللي مش هيعجب حضرتك او العرض اللي مش مناسب ليك نفترض ان انت راجل خبره يعني 10 سنين already انت ما شاء الله ب... عندك آه، العملاء بتوعك بتعمل فلوس الكلام ده ف لما تيجي تبص لحاجه زي كده مش بتخاطبك اصلا يعني الشخص ده مش بيكلمك انت وتدخل تهاجمها انا شايف ان انت بتاذي غيرك بتاذي غيرك اللي ما عندوش خبرتك اللي, اللي لسه مبتدئ اللي فعلا هيستفيد من ان هو يعمل موضوع التدريب المجاني ده بتاذيه لانك بتقول ازاي وما تعملوش في نفسك ما تعملوش في نفسكم كده وانت اغلى من كده وبتاع ايوه حضرتك بتحكم من وجهه نظرك انت دلوقتي بعد ما بقى- بقى عندك خمس سنين خبره ولا عشر سنين خبره ولا ايا كان وبعد بقى عندك عملاء وقد يكون ان انت بتحكم من وجهه نظر برضو حد لسه مبتدئ بس آه، يعني الحمد لله ربنا وفقك وقدرت ان انت اول شغلانه ليك تبقى بفلوس كويسه او كده انا عمري ما قلت ان ده مش هينفع انا عمري ما قلت ان انت لو ما اشتغلتش ببلاش في الاول آه، مش هتنجح انا بس كل اللي انا بقوله ان ده بيسرع وبيزود فرصك وبيحطك على طريق ممكن يكون اسرع بالذات في في ظل المنافسه دي يعني المجال بتاعنا دلوقتي كل يعني لازم تبقى خريج كليه ايه علشان تشتغل في مجال ال marketing او في مجال ال digital marketing انا خريج هندسه مش- ملهاش اي علاقه ب- بال digital marketing في ناس تانية خريجين كو- جميع الكليات وبياخدوا كورسات وبيشتغلوا وبيبقوا كويسين جدا وبيوصلوا لمرتبات كويسه جدا مفيش حاجه آه، يعني ح- لازم تبقى انت عبقري ولا ال IQ بتاعك عملت في امتحان ال IQ بتاعك آه، وصلت لرقم معين علشان تقدر ان انت آه، آه، تشتغل الشغلانه بتاعتنا اي حد يقدر يدخل مجالنا بعيدا بقى عن هو كان آه، ال background بتاعه ايه او دخل كليه ايه او كده وبالتالي آه، ال- ال- ال- المشكله ان انت هتميز نفسك ازاي هت- هتميز نفسك ازاي في وسط ال- ال supply العالي لان في ناس كتير بتقدم اللي انت بتقدمه فانت بتميز نفسك عاده من خلال ال- ال portfolio بتاعك ال experience بتاعتك اللي انت اشتغلته قبل كده او لو انت ما عندكش كل ده بتحتاج ان انت تميز نفسك يعني لو لو مشينا على النصيحه اللي انا قلتها في الاول بتميز نفسك بان انت بتقدم اوفر دي كانت ريفيوز او بت بتقدم حاجه هما ما يقدروش يقولوا لها لا و- و- والعميل يعني فبالتالي هنا بنروح لحته ال free offer او فكره ان انت تقدم الخدمه ببلاش طيب الناس بقى او الشركات اللي بتيجي ت... ت... ت... تقدم شغلانات معينه او تحط شغلانات معينه ب... ببلاش او من غير فلوس اصلا انا بقى شايف ان مفيش اصلا اي نوع من انواع الاسباب ان ان انت ت- تتحمق او تبقى اللي هو ازاي وانت ايه وظالمين الناس لان ببساطه انا عندي كده ايمان ان السوق هيعلمه من الاخر يعني ايه يعني انت لو انت آه، الشغلانه دي المفروض ان هو الشخص بال skills دي بالمهارات دي آه، المفروض ان هو ياخد ايا كان 10000 جنيه في الشهر وانت جاي حاطط الشغلانه دي ب 2000 فالشخص الشاطر اللي عنده المهارات دي اللي هو اوريدي غالبا هيكون بياخد 10000 جنيه في الشهر في م- في مكان ما مش هيجي لك مش هيقدم بمنتهى البساطه هيجي لك ناس تانية ممكن تكون مبتدئه ممكن تكون خبرتها اقل ممكن تكون كل ده وبالتالي زي ما بنقول بالبلدي هتبقى ه- اللي هيجي لك هيبقى على قد فلوسك او يعني زي ما انت دفعت وهنا في ناس كتير بتقول لك ايوه بس آه، آه، يعني آه، الاستغلال وهو مش المفروض يعمل وفي ناس آه، برضه هتبقى يعني آه، ظروفها مخليها تشتغل انا معاك مفيش مشكله ولكن نرجع للي احنا كنا بنتكلم فيه في الاول خالص حتى لو حد ظروفه النهارده هو لو الشخص ده عنده خبره وشاطر و و و انا برضو بتكلم على مجالنا فهو اصلا هيبقى ما عندوش اي مشكله ان هو يلاقي شغلانات في بالمرتب اللي هو عايزه لو هو بيشتغل بالمرتب ده وراضي ان هو بيشتغل بالمرتب ده فغالبا هو لسه ما عندوش الخبره الكافيه او الشطاره الكافيه اللي تخليه يشتغل بمرتب اعلى وبالتالي هي برضو محطه في رحلته زي ما اتكلمنا في الاول خالص هي محطه في رحلته ان هو ممكن يكون ابتدى اصلا يشتغل ببلاش وممكن دي محطه في رحلته ان هو يشتغل بفلوس قليله والمحطه الجايه هتبقى اكتر واكتر واكتر فانت سيب الناس ترو- تروح ال... يعني ت... تمشي الرحله بتاعتها وامشي انت رحلتك ما تحكمش على ان اه والله انا م... بقدم الشغل ال- الفلاني للناس بالسعر الفلاني عشان ده ما يناسبكش ما هو ممكن يناسب غيرك ممكن يناسب غيرك في المرحله اللي هو فيها هيقدم هيشتغل وبعد كده هيروح للمرحله اللي بعدها انا كده خلصت لو انت بتسمعنا او بتتفرج علينا من يوتيوب آه، ما تنساش تعمل subscribe لو انت بتسمعنا من خلال Apple Podcast يا ريت تعمل review او rating شكرا جدا آه، لمتابعتك نتكلم ان شاء الله الحلقه الجايه وايه السلام عليكم